خلي بالكوا عشان هسألكوا بعد ما نقرا النص على طول هسألكوا فركزوا متى 14 عدد 13 فلما سمع يسوع انصرف من هناك في سفينة إلى موضع خلاء منفردا فسمع الجموع وتبعوه مشاة من المدن فلما خرج يسوع أبصر جمعا كثيرا فتحنن عليهم وشفى مرضاهم ولما صار المساء تقدم إليه تلاميذه قائلين الموضع خلاء والوقت قد مضى اصرف الجموع لكي يمضوا إلى القرى ويبتاعوا لهم طعاما فقال لهم يسوع لا حاجة لهم أن يمضوا أعطوهم أنتم ليأكلوا فقالوا له ليس عندنا ها هنا إلا خمسة أرغفة وسمكتان فقال ائتوني بها إلى هنا فأمر الجموع أن يتكئوا على العشب ثم أخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع نظره نحو السماء وبارك وكسر وأعطى الأرغفة للتلاميذ والتلاميذ للجموع فأكل الجميع وشبعوا ثم رفعوا ما فضل من الكسر اثنتي عشر قفة مملوءة والآكلون كانوا نحو خمسة ألاف رجل ما عدا النساء والأولاد وللوقت ألزم يسوع تلاميذه أن يدخلوا السفينة ويسبقوه إلى العبر حتى يصرف الجموع وبعدما صرف الجموع صعد إلى الجبل منفردا ليصلي ولما صار المساء كان هناك وحده وأما السفينة فكانت قد صارت في وسط البحر معذبة من الأمواج لأن الريح كانت مضادة وفي الهزيع الرابع من الليل مضى إليهم يسوع ماشيا على البحر فلما أبصره التلاميذ ماشيا على البحر اضطربوا قائلين إنه خيال ومن الخوف صرخوا فللوقت كلمهم يسوع قائلا تشجعوا أنا هو لا تخافوا فأجابه بطرس وقال يا سيد إن كنت أنت هو فمرني أن آتي إليك على الماء فقال تعال فنزل بطرس من السفينة ومشى على الماء ليأتي إلى يسوع ولكن لما رأى الريح شديدة خاف وإذ ابتدأ يغرق صرخ قائلا يا رب نجيني ففي الحال مد يسوع يده وأمسك به وقال له يا قليل الإيمان لماذا شككت ولما دخل السفينة سكنت الريح والذين في السفينة جاءوا وسجدوا له قائلين بالحقيقة أنت ابن الله والمجد لله دائما الأول القصة دي إيه أهميتها بالنسبة لنا في الكنيسة القبطية احنا بنحب القصة دي حد عارف ليه تبان فين أهميتها قصة الخمس خبزات دي غاوينا أيوة إنجيل البركة ده يتقال إمتى بيتقال لما يجي حد خامس في شهر قبطي عادة يتقال إنجيل البركة حاجة تاني مهمة عندنا في الكنيسة ها ماشي واخدينها حتة طقسية ان احنا غالبا قربانات الحمل اللي بتبقى خمسة او سبعة او كده ماشي لا في حاجة تاني مهمة ايوه صلاة الساعة التاسعة التاسعة ده انجيل صلاة الساعة التاسعة بس من انجيل لوقا يعني نفس القصة معنى كده ان الكنيسة عاوزانا نصلي الانجيل ده كل يوم مفترضة كده ان احنا هنصلي الانجيل ده كل يوم معنى كده ان القصة دي مهمة قوي في دليل تاني ان القصة دي مهمة ان الحدث بتاع الخمس خبزات يمكن المعجزة الوحيدة اللي الاربع اناجيل قايلينها يعني تلاقوا اغلب المعجزات الاربع اناجيل مش مش جايبينها لكن دي المعجزة الوحيدة اللي الثلاث اناجيل الاولانيين جايبينها بنفس الترتيب الاحداث انجيل يوحنا حاططها قبل حوار المسيح حوالين الافخارستية في يوحنا 6 لكن دي قصة الاناجيل كلها مهتمية بيها يبقى الاناجيل مهتمية بيها والكنيسة مهتمية بيها فما تزهقوش لما نتكلم فيها لانها اكيد قصة مهمة طيب الاول نعمل مرور سريع على القصة كلها في اللي احنا قريناه ده كله فين مواقف الايمان يلا قولوا بقى لا ارفعوا ايديكم عشان اقدر بس أ... ايوه يا استاذ فؤاد واحد بس الاول اللي هو ان هم جابوا له خمس خبزات وسمكتين في ايده وهم ما يكفوش كويس ايه تاني البطرس كونه يمشي على المية آه، ما نعرفش ده إيمان ولا مش إيمان هنوصل لها ونتفاهم فيها لكن هي تبدو كإيمان أيوة تمام عرض التلاميذ المشكلة على المسيح لوحده في إيمان إن هو اللي هيتصرف في كمان أيوة ورا مش واخد بالي أيوة شوي بطرس لما صرخ وقال له يا رب نجيني برضه إيمان ها آه لما قال لهم هاتوني اللي عندكم فجابوا له ودي طبعا فيها إيمان ماشي ممكن يكون فيها إيمان وممكن يبقى فيها شك هنتفاهم فيها أستاذ مجدي ها أيوه اه يعني طبعا فيها معجزة كبيرة انه يبقى في لحظة فوق من الجبل للبحر يعني بعد كده بقى في البحر ها هنا برافو عليك قعد التلاميذ للمسيح لما قال لهم قعدوهم وما كانش لسه في حل واضح ايوه مدام في الاخر خالص سجدوا له قائلين بالحقيقة انت ابن الله ده اعتراف الايمان كويس ها حد يقول حاجة تاني مظبوط الهزيع الرابع انه في الاخر خالص بيستجيب ناخدها حتة حتة الاول الحدث ده حصل امتى يعني قبليه على طول كان فيه ايه ايوه برافو الحتة دي مهمة قوي قبلها على طول في خبر استشهاد يوحنا المعمدان في الثلاث اناجيل متى ومرقس ولوقا خلي بالكم لان دي هتمثل يعني ممكن تضيف للموضوع حاجة كان في خبر استشهاد يوحنا المعمدان قبله في الثلاث أناجيل متى ومرقس ولوقا اللي هم بنسميهم الأناجيل المتقارنة أو المتقاربة لأن عارضين الأحداث بشكل متسلسل متقارب خبر استشهاد يوحنا وطبعا أنا بقولها استشهاد لكن هي خبر إعدامه وده يوحنا المعمدان يعمل إيه في المسيح وتلاميذه يعني يهزهم طبعا لو طبعا تصورا ان المسيح شخص عادي طبعا المسيح له كل المجد لكن هتكلم على التلاميذ بس اولا نص التلاميذ كانوا اساسا ايه تلاميذ يوحنا المعمدان فمعاشرينه وحبوه وتعلموا على ايديه فلما يسمعوا ان معلمهم الاولاني اعدم وبشكل عنيف وبسبب راقصة يعني ده انتصار للشر على الخير يعني فدي تجرحهم قوي وتهزهم وبعدين الدور والباقي هيجي على مين على المسيح المع... المعلم اللي وراه بدل الحكاية كده فاهمين اذا دي ممكن تعمل هزة شديدة في, الإي... في الإيمان خلي بالكم يبقى برضو كان تسلسل الأحداث المسيح عاوز يبني إيمانهم بعد هزة عنيفة ماشي وبعدين لما سمع يسوع سمع الخبر ده انصرف من هناك في سفينة إلى موضع خلاء منفردا ليه المسيح عمل كده ها الخلوة هنا مهمة في إم امتى بقى تبقى مهمة الخلوة في, ال... في الأزمات في الأزمات أو في الهزات لازم الواحد ينفرد بنفسه شوية لازم يخلو إلى نفسه ماشي لكن اللي قطع عليه خلوته سمع الجموع وتبعوه مشاة من المدن انتم متصورين بلاد فلسطين دي كانت فيها بحيرات فلما يعدي بالمركب من حتة لحتة يقدروا هم يمشوا على الشاطئ ويحصلوه بس تاخد وقت أطول فاهمين الفكرة عشان كده ازاي ازاي حصلوه مشاة لا ما دي بحيرات أصلها مش بحر لو بحر ما ينفعش ما ينفعش نمشي من هنا لإيطاليا لكن ينفع لما تكون بحيرة نمشي لغاية ما نوصل للحتة اللي ركن فيها المركب الناحية التانية فده اللي حاصل فلما خرج يسوع معنى كده انه قعد في السفينة فترة طويلة او فترة خلوة لما طلع من السفينة فوجئ بالمنظر كأنه فوجئ يعني هو طبعا عارف كل حاجة ابصر جمعا كثيرا فتحنن عليهم وشفى مرضاهم لما ترجعوا لمرقس ولوقا يتقال بقى انه قعد معاهم وقعد يوعظ لغاية لما مال النهار واخدين بالكم يعني القصة دي خدت كذا ساعة قولوا مثلا هم ابتدوا يمشوا من الصبح وصلوا له على 10 11 قعد يوعظ لغايه 3 4 يمكن الدنيا شتاء المهم يعني النهار ابتدى يميل وهو مشي في حته بعيده خلق عاوز يطلع حته اقرب للصحراء عشان يقعد لوحده هو متعود على كده المسيح له المجد الناس مش متعوده على الحتت دي الناس دول ناس قرويين بسطة يعني فلما صار المساء تقدم إليه تلاميذ قائلين الموضع خلاء والوقت قد مضى اصرف الجموع لكي يمضوا إلى القرى ويبتاعوا لهم طعاما أنا هنا في كذا سؤال إيه اللي خلى التلاميذ يقولوا كده وليه الناس ما مشيتش لوحدها لما حست ان الوقت هيسرقها وليه المسيح ما سمعش الطلبة دي واستجاب تاني انا قلت ايه الاولاني ها طب خلينا ليه الناس ما مشيتش وقعدت للمساء ها برضه نرفع ايدينا عشان اقدر اسمع الكل ايوه مدام اه قد يكون انجذبوا الكلام المسيح فتلهوا عن الوقت نسيوا نفسه لان اي واحد هيفكر انه خلاص الوقت سرقني لازم يجري بسرعه يروح لحسن ما يعرفش يروح هناك ما فيش عربيات واخدين بالكم كده كده هيمشوها تاني هيمشوها في الضلمه هيتوهوا او هيتع... يت... يتسرقوا مثلا في السكه في راي ورا ها ممكن قوي يكونوا مشدودين عاوزين يسمعوا كلام يريح نفوسهم بعض موضوع يوحنا ده كلام حلو الناس اللي بتبقى مكسورة دي ومهزوزة بتتعلق بكلمة الكلام بيفرق معاها كتير فيمكن فارق معاهم كلام المسيح عشان يعزيهم عن خبر استشهاد يوحنا ها برافو ممكن قوي لانه المرضى خفوا قدام عينيهم فنسيوا الدنيا كلها يعني دي كانت قوة جذب شديدة قوي ان هم يتعلقوا بالمسيح وينسوا الدنيا والاكل والشرب والمروح وكل حاجة ايوه فؤاد جذب العظات اه مقارنة بالعظات المشهورة في الوقت ده كانت عظات السيد المسيح مؤثرة جدا وكان يتكلم بسلطان وليس كالكتبة فكان مؤثر جدا ايه كمان ها. حبوه حبوه وتعلقوا بيه ايوه منى تمام معاملة المسيح الحنينة للجموع أثرت فيهم لأن مش متعودين على كده من المعلمين ها اه برضه فكرة جميلة تاني ان يمكن جه في بال واحد ما اروح الحق اروح وبعدين يكون جاله الرد من داخله اللي شافه قدام عينيا فلان الفلاني مش هيقدر يخليني اروح يعني ممكن يكون الايمان اللي, ش... اللي اللي ترتب عن رؤيتهم للمعجزة اداهم ثقة انه اللي جاي هيتحل برضه خلي بالكم الحتة دي عشان هنيجي نتناقش بعد كده كيف ممكن الواحد يؤمن ايوه دكتور ايوه تمام هو بالاصل هم متعلقين بيه بدليل ان هم جايين له مشاة من المدن يعني مسافة طويلة قوي ففي تعلق اساسي من قبل كده طيب دلوقتي كان سؤال تاني كنت قلت ايه ليه التلاميذ ليه التلاميذ قالوا للمسيح كده ما كان التلاميذ يقعدوا يسمعوا زيهم زي غيرهم وينبسطوا بالكلام وخلاص ايه يعني اللي خلى التلاميذ يروحوا يقولوا للسيد المسيح الموضع خلاء والوقت قد مضى اصرف الجموع وبعدين تخيلوا معايا معلش هتخيل موقف عشان تفهموني افرض انا يعني طبعا انا ما استاهلش اقول الكلام افرض انا طولت عليكم وانتوا جعتوا لو فريد جه مثلا يقول لي يا ابونا خف على الناس الناس جاعت ما انا يمكن ازعل منه فاهمين الفكره لكن التلاميذ راحوا قالوا للمسيح كده يعني ما هو اصرف الجموع معناها ايه كفايه كلام طب عيب يا جماعة ده المسيح له المجد ايه اللي خلى التلاميذ يعملوا كده ها ايوه فريد طيب الج... ماشي تفكير بشري ماشي تفكير بشري طبيعي ايوه هي الفكرة اللوجيك اللي وراها انه بيفكروا بعقلهم انه الناس دي هتجوع وممكن ما تعرفش تروح مدام نازية بتقول ايه اه احساسهم برضو ان هم مسؤولين مع المسيح عن الجموع دي ودي حتة مهمة كان المسيح بيحب يحسسهم بالمسؤولية مش هو المسؤول لوحده لو هو مسؤول لوحده خلاص ما حدش فيهم يعني الموضوع لكن هم قلقانين عن الناس ايه كمان حازم كنت هتقول حاجة اه يعني حازم عاوز يقول آه ما كفاياهم كده يعني ماشي وليكن وليكن هو يعني عاوز يقول للتلاميذ قالوا آه، ما كفاياهم كده يعني مشيهم بقى يعني هي مت... يعني الفكرة يعني مردود عليها في فكرة ان هم قايلين منطق بعد كده انه فعلا الدنيا ليلت والناس لازم تاكل ها ما كانوش مؤمنين كفاية ماشي يعني هم حاسين بمشكلة مع ان الناس مش حاساها ايوه دكتور اه برضو دي نقطة تاني جنب تحمل المسؤولية عاوز أأكد على حتة الدالة يعني اللي هم ما اتكسفوش يقولوا للمسيح كده لأنه عارفينه مش هيزعل لو قالوا له كده دي دالة هيا نبيل نوع من الخدمة هم حاسين بالمسؤولية وخايفين على الناس دي واخدين على المسيح لدرجة يقولوا له انت مش واخد بالك ولا ايه ده الدنيا ليلت والناس دي جاية من بعيد ماشي هناء كنت هتقولي حاجة ولا نفس المعنى ورا كان مريم ها قولي آه برضو دي فكرة دفاعية حلوة عن التلاميذ ان هم يعني مش واخدين بالهم ان الناس دي متعلقة بالمسيح ومبهورة بيه لان هم اوريدي متعودين على القعدة مع المسيح فمش حاسين آه لكن برضو انا عاوز اقول حاجة انه الجموع هنا ممكن يكون إيمانها البسيط أكثر من منطق التلاميذ يعني الجموع البسطة دول اتلهوا في كلام المسيح ونسيوا نفسهم لكن التلاميذ واخدين بالهم من الساعة فاهمين ازاي؟ وليكن هي طبعا أنا مش ضد كل الآراء الحلوة اللي اتقالت تحمل المسؤولية أساسي الدالة اللي بينهم وبين المسيح اللي تخليهم يقولوا له في نفس الوقت لكن ما تلغيش ان الناس نسيت المشكلة التلاميذ حسوها دي نقطة مهمة في الخدام قوي ان ممكن يكون المخدوم مش دريان بالمشكلة لكن انت كخادم تحس انت بمشكلته وتروح تكلم المسيح عنها هو مش دريان ان الوقت سرقه مش دريان انه مش هيعرف ياكل مش دريان انه مش هيعرف يروح لكن التلاميذ قلقانين على الحاجات دي كلها فبيصعدوها للمسيح هنا برافو ممكن وليكن فكرة جميلة ممكن يكون هم كمان جاعوا او تعبوا ويعني جايبينها في الناس ممكن بتحصل في الخدام كتير ماشي ايوه يا شريف ايوه مظبوط هم بيحبوا الناس زي ما المسيح بيحبهم فعارفين كويس قوي ان الكلام ده مش ممكن يزعله ليه لان ده طالع من احساس بالخوف على الناس او الحب للناس فعارفين كويس قوي ان الكلام ده لصالح الناس وهو اي حاجه لصالح الناس هيتعاطف معاهم فريد ممكن وليكن كلها تأملات حلوة ممكن يكونوا خايفين عليه هو بقاله كتير قاعد مع الناس ها دكتورة أيوة الخادم أو الشماس يقول لك عين الأسقف واد عين الأسقف يعني هو اللي يلقط المشكلة قبل الأسقف لأنه ممكن يبقى الأسقف أو الراعي مشغول بمشاكل كتير قوي الخادم هو اللي عارف كويس فيروح يصدر المشكلة بسرعة المهم يعني انه ورا طلبهم للمسيح معاني كتير قوي فيها مسؤولية فيها احساس بالحب للناس فيها آآ آآ دالة في الحديث مع المسيح فيها معاني كتير قوي طيب لكن السؤال الثالث في نفس الحتة دي ليه المسيح ما سمعش كلامه يعني كان ممكن طبعا هو الإجابة بسيطة لكن يعني عايزين نحللها شوية هم قالوا له اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحقول أو يعني هنا حسب النص لكي يمضوا إلى القرى ويبتاعوا لهم طعاما أيوة دكتور عادل أوكي حتى لو الحل منطقي هو مست... مستصعب على الناس شايف أنه يعني كتير عليهم إيه كمان حنان تؤكد حنان المسيح ورا أنا مش بنسى اسمك معلش بيري برافو عليكي كان هو المسيح حريص انه يعمل معجزة عظيمة عشان يثبت ايمانهم بعد ما تهز من يوحنا المعمدان كويس ايه كمان نادي طبعا عشان يتمجد اسم الله ايوه تمام عاوز يقول لهم ان الاحتياجات ممكن يسددها من غير من غير يعني ما, ما يضطروا يتصرفوا التصرفات دي فؤاد برافو عليك ده برضو حتة تاني ان هم مرضاش يسمع طلبتهم المباشرة لانه حاطط لهم امتحان فلسه في امتحان عاوز يختبر ايمانهم ايوه ها شريف اه برضه فكرة لطيفة قوي آه، تأكيد لل- لتعليم المسيح اطلبوا أولا ملكوت الله وبره هذه كلها تزاد لكم فهو عمال ش- مشغولين بملكوت الله وبره مش مفروض بقى يرجعوا من شغله بالأكل والشرب تزاد لكم بدل حضروا الوعظ ده كله وشافوا المعجزات دي كده كلها وقاعدين مع المسيح خلي الأكل والشرب يزاد لهم يعني على البا- على الماشي كده فريد بيعلم تلاميذه درس ها ايوه يا ابو انا اتفضل يا تسابون تمام ده احلى حاجه دي احنا مش ما يصحش ان احنا نروح نحط الحل قدام المسيح ونقول له نفذ الاحلى ان احنا نقول له المشكله سيبه هو يتصرف فاهمين الفرق هنا راحوا فرضوا عليه المشكله الحل قالوا له اصرف الجموع يعني ما معنى احنا فكرنا ولقينا ان انت مش واخد بالك وان المفروض يتعمل في المواقف دي ان الناس دي تروح عشان تلحق تاكل ماشي يلا روحوا طب ده كلام كانوا ممكن يقولوا له الناس جعت بس ها حلو قوي برضه ده رأي جميل تاني ان احنا ساعات بن- بنبعت طلبات ارضية كتير اكل وشرب هي مش غلط على المسيح لكن بنشرطها ونطلبها بسرعة بينما هو ليه طريقة تانية في تدبيرها هو ليه رؤية تانية في تدبيرها دكتور صفاء تمام يعني في درس عاوز يوصله ازاي من خلال امكانيات محدودة جدا يعمل شغل كبير آه ايوه ورا مش واخد بقى رامي ها ياكله كويس رجع لهم الكرة يعني ماشي اعطوهم انتم لياكلوا ما هم قال لهم خلوهم يروحوا ياكلوا قال لهم لا اكلوهم انتم برضه هي دي فيها تعليم مهم ان الخادم مش مسؤول بس على الحاجات الروحيه مسؤول كمان عن حياة المخدوم العادي يعني ما يصحش تروح توعظ في بيت تعبان من مشاكل وتقعد توعظ على طول وبس طب والمشاكل طب والأكل والشرب طب والتعليم طب والصحة لا أنا بتاع وعظ بس ما ينفعش المسيح علمهم غير كده علمهم أنه زي ما بيوعظ كمان بيأكل وبيشفي يعني إيه يعني فيه اهتمام متكامل بالإنسان روحيا طبعا دي ليها الأولوية لكن كمان ما تلغيش حياته الجسدية واهتماماته بس تيجي نمرة اتنين secondary يعني مش primary ها حد له تعليق تاني طيب يبقى خدنا من رفض المسيح الظاهري للطلب دروس كتير فقال لهم يسوع لا حاجة لهم أن يمضوا أعطوهم أنتم ليأكلوا طلعنا منها بأنه الاحتياج اللي أنا شايفه غير اللي المسيح شايفه خلي بالكم يعني هم شايفين ان هم لازم يمشوا المسيح شايف انه مش لازم يمشوا الحتة دي بتقابلنا كتير قوي ساعات نتعلق بطلب محدد طب مين قال لك ان الطلب ده هو الحل الوحيد للمشكلة واحد مثلا حاطط امله انه يجيب عربية عشان الصداع بتاع المواصلات طب انت مش واخد بالك ان العربية يمكن تصدعك اكتر قاعد تحلم وتصلي وتزن على ربنا في الطلب ده بس لا حاجة لك العربية يمكن يعني كل حاجة ممكن ربنا يكون شايفها بمنظار آخر غير ما الواحد شايفها لكن هو مش بيرفض الطلب لأن الحتة دي هتعترضنا في موضوع الصلاة لما ندخل في الإيمان والصلاة والاستجابة احنا ساعات بنلح على طلب محدد جدا ما يكونش مصلحتنا أو يكون في أحلى منه يكون في طريقة تانية للحل أفضل جدا من اقتراحنا أعطوهم أنتم ليأكلوا عرفنا منها أن المسيح عاوز يشاركهم في المسؤولية ما ما اتضايقش ان هم مس- حاسين بال- بالغيره على الناس لكن هم كمان لازم يتصرفوا خلي بالكم لازم الخادم يتصرف المسيح بيحطه في تحدي بيصدر له مشكلة أكبر منه لأنه عارف كويس قوي الرد طبعا ربنا عارف هيقولوا له ما ينفعش أكلهم منين فقالوا له ليس عندنا ها هنا إلا خمسة أرغفة وسمكتين عرفوا منين ها لا ما نعرفش حكاية الولد الصغير دي دي احتمال واحتمال لا يعني أقصد دي قصة بتقول كده رواية لكن قد لا تكون فعلا في قصة في مرقس أو لوقا تقول هناك غلام معه كذا عرفوا منين أنا بسأل ها. ممكن يكونوا سألوا أو دوروا قبل ما يقولوا المسيح طب ليه عملوا كده ها مش مهندس نبيل مظبوط ممكن جدا ممكن يكون هم نفسهم فكروا هياكلوا لأن كده كده قاعدين مع المسيح فش... فبدوروا على حالهم لكن لما الدنيا مش راضي خلص قالوا له طب ده كل اللي موجود خمس ترغيف وسمكتين ممكن يكونوا فكروا كده وممكن يكونوا زي ما قالت المدام برضو فكروا في الحل ده ان هم في امكانيه ان احنا ناكل الناس يمكن الناس دي جايه من المدن جايبه اكلها معاها فسالوا لقوا انه مفيش فايده فعشان كده لما سالهم لقوا الاجابه جاهزه فانجيل تاني يقول روحوا دوروا في اكل عندكم ولا لا فيعني خلاهم هم يدوروا طب ليه المسيح بيعمل كده هو عارف كويس قوي ان مفيش غير خمس ترغيفه وسمكتين ها اولا اولا يحسوا بالازمه اكتر ان لما يلاقوا اللي في ايديهم قليل جدا يعرفوا المشكله اكتر دكتور عادل مشاركة في الحل دي نقطة مهمة جدا المسيح له المجد مش بيحب يشتغل معانا بالمعجزات على طول الفكرة دي غلط المسيح يشتغل معانا بإمكانياتنا الضعيفة ولما نعجز يتدخل بمعجزة لكن طول ما عندنا فرصة نعمل حاجة لازم نعملها ما ينفعش تقول له انا عطشان نزل لي كوبايه ميه ما في حنفيه واخدين بالكم لكن ما تبقى في الصحراء وما فيش نقطه ميه تشق الصخره تنزل لك ميه دي تفرق عندي ايوه فريد ايوه في نوع من ال- الايجابيه والجهاد اعملوا حاجه ايوه تامر دور بشري برافو عليك الايمان لازم يبقى فيه دور بشري جنبه جهاد طيب ها شريف ما تقلقوش يعني بس كده هيقلقوا اكتر ممكن ممكن يكون ال- الغرض روحوا شوفوا عندكم ايه قالوا له كده فهم قلقوا لكن هو شايف ان ده مناسب ها ها. عاوز يفهمهم ان له طريقه مختلفه خالص طبعا الاكل ده كان معمول حساب لمين كام نفر غالبا لا تلاميذ حتى ما يكفهمش خمس ترغيف وسمكتين غالبا ده اكل حد نفر او نفرين وقد يكون نفر لانه مقضي اليوم واخدين بالكم يعني انتوا لما تدوا لاولادكم سندوتشات في رحله يوم هتديلهم في الحدود دي لان طبعا دي الجبنه بتاعتهم زمان سمك وخلاص لان دي كلها بلاد بحيرات فعايشين على السمك السمك ارخص حاجه وقتها الناس دي كلها بسطة وفقر فده احتمال يكون اكل نفر عشان كده اتقال في انجيل تاني هو, هو ذا غلام معه فغالبا ده امه بعتها بالاكل ده وخلاص يمكن يكون كده يعني فطبعا ده هنا التحدي بقى اصعب يعني الاكله دي الناس جاعت لو واحد من التلاميذ هيدبها يعني هياخدهم كلهم فطبعا العمليه ما تمشيش خالص فقال ائتوني بها الى هنا ليه المسيح بيقول كده لما قالوا له ما فيش غير كده قال لهم طب هاتوهم ماشي غير المشاركه وغير الايجابيه وت- رامي ياخد الامكانيات هاته ها ماشي عشان كلهم يشوفوا بعد كده مرة إيه. هم تصوروا ان هم لما قالوا خمس ترغيف وسمكتين يعني ده حل خسران خسران فاهمين الفكره قالوا له ما عندناش غير كذا قال لهم طب هاتوهم هاتوهم يعني ده هو الحل مع ان هو في نظرهم نفس الحل بقى ما ينفعش قال لهم لا هاتوهم ها رامي تمام ممكن يكون بيشتغل بامكانيات القليله جدا او اصغر واحد ما- تمام ما نستهنش بالحاجات الصغيرة سوري يا رامي ما سمعتش بقية اللي قلته أيوة حضرتك أيوة اقتراحهم في محله برضه اه هم عاوزين يقولوا كده ايوه هم فعلا ما زالوا عند رايهم لغايه كده انه مش مش منطقي اللي بتقوله ولا اللي بتعمله احنا قلنا لك مشي الناس احسن لان قال لهم لا هاتوا الحاجه يا مدام تمام ائتوني الى ها هنا يعني هاتوا اللي في ايديك هاتوا الموجود سلوا ها اشكرك ممكن يكون بس مجرد ان ربنا يشاور على الحل اللي في ايدينا برضه ايوه ها انتوا كده مش عايزين تاكلوا انتوا بتقولوا اراء اكتر من اللي انا محضره ها مظبوط كده ان الحل عنده هو من امكانياتهم هم لكن عنده هو يعني لازم ائتوني الى ها هنا يعني هاتوا اللي في ايديكم عندي وبعدين نتفاهم ايوه دكتور استاذ مجد مم. مظبوط أزمة مظبوط كده ائتوني إلى هنا يعني تعالوا لي هنا أيوة بونا اتفضل تمام كده دي حتة رعوية بقى درس خصوصي في المناطق العشوائية ما تستعجلش أبدا في التعامل مع مشكلة اسمع كل اللي عنده الأول طلع كل اللي عنده الأول عشان تقدر تتعامل معاه صح دي فكرة مهمة قوي آه طيب ندخل عشان الوقت معلش قول يا تامر ها آخر تعليق قول برافو عليك دي حتة كنت مستنيها كان ممكن جدا يعترضوا على كلامه لأنه كان ممكن واحد يقول له إيه يعني مش ما لهاش لازمة يا رب ما لهاش لازمة ما لهاش معنى طب ايه الزمها ما احنا بنقول لك يا رب انت مش مصدقنا هم خمس ترغيف اه يعني طب هتعمل بيهم ايه كان ممكن يحصل اعتراضات قد يكونوا خجلوا من الاعتراض وقد يكون فعلا انه طاعة ان هم اتعودوا يقولوا حاضر ودي مهمة جدا في الخدمة بقى انه يتقال حاضر لربنا عمياني كده يعني يعني في حاجات لازم تقول حاضر مش فاهم مش مهم حاسبها غلط مش مهم لكن لازم تقول حاضر ف... ف... فأمر الجموع أن يتكئوا على العشب طبعا ما تقروا مرقس ولوقا تلاقوهم قال للتلاميذ روحوا رصوهم طب مش كان أحسن يبارك ويشوفوا يعني كم هائل من الخبزات يقوموا يروحوا ينصوا الناس بعد كده هيرصوا الناس قبل ما يشوفوا ايه رأيكم ها فهمتوا الإيمان هو ده الإيمان هي حتة الإيمان هنا أكتر حتة فيها إيمان هي الحتة دي إن حطوهم في تحدي صعب جدا عاوزكم بقى تعيشوا حتى لو غمضتوا عينيكم وتخيلتوا معايا اعتبروا نفسكم أنتم التلاميذ ومعانا 15 ألف نسمة أميين ستات ورجالة وأطفال وعيال وزيطة وعلى جبل ماشي وجعانين وجعانين وفاضل ساعة تقريبا والدنيا تضلم ومفيش أنوار مفيش كهرباء حطوا نفسكم في التحدي ده مش هقول 12 تلميذ ولا 70 رؤوسول هقول ال 150 خادم الموجودين دلوقتي تعالوا نشوف التحدي اللي اتحط فيه التلاميذ لأن هنا الإيمان ظهر ده تحدي صعب جدا لو عشتوا القصة هتحسوا بيها إنه يطلب منهم يروحوا يرصوا الناس يرصوهم ليه؟ وكل ده على حساب الوقت طب وبعدين والدنيا هتليل وبعد ما نرصهم هنروح نعمل ايه نرجع نقول لهم امضوا بسلام وبعدين لما يسألونا بترصونا ليه هنقول ايه فاهمين التحدي قد ايه كده صعب ادي الايمان هنا بقى انه هيسمع الكلام حتى لو ما شافش هو ده الايمان الثقة بأمور لا ترى الإيقان بما يرجى ليك رجاء في حاجة تثق فيها دلوقتي طب ما شفتش بعينيك هو ده الإيمان الإيمان إنك يبقى متأكد بدل ربنا قال هتمشي الحكاية زي ما هو عاوز وانا عليا اقول حاضر انا هقول حاضر طبعا تحدي مش سهل جدا ابدا ان هم يبقوا محرجين قدام الناس لان في احراج ما بعده احراج ومفيش مانع يعني الناس تتنقور عليهم وتسمعهم كلمتين وتخانقوا معاهم وضيعتوا علينا اليوم و... وبعدين هم متأكدين حطوا بإيديهم في إيديه خمس ترغيف وسمكتين وما حصلتش قبل كده يعني لو حصلت قبل كده الحل ده كان يمكن واحد يقول ما يمكن زي ما حصل وقت مش عارف مين ما حصلتش قبل كده فهم حتى مش عارفين هيحصل ايه يعني ما وعدهمش انه هيبارك ويأكل شوفوا قد كده الصعوبة لا عارفين هيعمل ايه وشايفين الطلب ملوش اي معنى وطلب متعب جدا ليه متعب الناس دي ناس جهلة وده جبل والدنيا بتليل وهيرسوهم خمسينات انا بتصور ان هم 5000 راجل اليهودي قدوا الرجاله بس فطبعا لو حطيت جنب كل راجل ست وعيل على الاقل يبقى بتاع 15000 كم مجموعه يتقسموا 15000 على 50 حد يحسبها لنا بسرعه بتاع 300 مجموعه 300 مجموعه هتعد 50 واحد 300 مره عشان تقعدهم دي ده هم ده احنا لما نيجي ناكل 150 هتشوفوا الحوسه فوق دلوقتي امال هم لما يكونوا 15000 وعلى جبل دي شغلانه صعبه جدا ومع كده قال لهم روحوا اكلوا اه اتكئوا الجموع وعلى العشب طبعا يعني ارديحي خالص هيقعدوا فين يعني هيجيب ترابيزات على الارض هنا التحدي الايمان بيبان ايوه يا باشمهندس ها أغلبها بتبقى أعشاب صحيح فعلا القديسين قالوا معاني زي كده تأملوا في العشب ان هو لا القديسين بيقولوا معاني روحية في كل كلمة من الكلام دي احنا بناخدها في قصة كما هي هو في حاجة اسمها الأسلوب الرمزي فيقول لك العشب ده اللي هو يعني الحياة الجسدية اللي تحمل الحياة الروحية الجهاد مثلا يعني ليها معاني كده بس ده أنا مش عاوز أدخل فيه دلوقتي أيوة حازم عاوز تقول مش تحدي قد ما هم متعودين ولكن اللي انا عاوز اوصل بيه يمكن الكلمه مش دقيقه فعلا لكن هي خبره جديده خليها خبره ايمان جديد انه هيطاوع امر مش منطقي مش شايف له معنى هيدخله في متاهه هيحرجه هيتقل عليه هيخسره لكن هو مطالب انه يقول حاضر هيا ابونا اتفضل انا هنا كمان حرص السيد المسيح على النظام طبعا واحد يقول ده وقته يعني نظام ايه احنا في حوسه الناس دي هتروح جعانه ومش هتروح يعني بين بين بين نارين مش هيلاقوا ياكلوا ويمكن ما يوصلوش بيوتهم فاحنا كده بنضيعهم وقت ننظم دلوقتي ساعات في واحد كده يفرك ويقول يعني وده وقت النظام يعني لا المسيح لو المجد اصله ما عندوش مشكله ما عندوش مشكله ساعات نحس نسر يعني في التعبير ان السيد المسيح رايق ما هو كده فعلا لانه ما عندوش مشكله لانه ما عندوش مشكله هو ده بقى الثقه اللي احنا عاوزين دي بركه من بركات الايمان انك تبقى رايق رايق بمعنى السلام في لغه الانجيل هو السلام اللي بنتكلم عنه سلامي اترك لكم الروقان اللي عند السيد المسيح عندك انك ما فيش ما فيش مشكله ما فيش مشكله ازاي دي مشكله مستحيله برضه ما فيش مشكله روح قعدوا الناس طبعا هم فاهمين بيقعدوهم على امل ياكلوا على رجاء ياكلوا والايقان بما لا يرى والثقه بما يرى المهم امر الجموع ان يتكئوا للعشب هتلاقوا في الانجيلين التانيين بيقولوا راحوا قعدوهم تاخد قد ايه وقت ساعه زي ما تقولوا على الاقل يمكن ساعتين عشان يرصوا الناس ساعتين كده دخل الضلمه مش كده احنا اوريدي ابتديناها بضلمة او لما مال النهار او هنا يقول لما صار المساء فكده كده احنا بعد الظهر ساعتين يبقى دخلنا في الضلمة باظت بقى يعني ايه يعني فاهمين اللي انا عاوز اقوله مفيش رجعة خلاص اتعقدت خالص ليه الناس ما روحتش ومش هتعرف تروح او يعني مش هيلحقوا يشتروا اكل خلاص ان كان في بقالين قفلوا في الزمن ده فكده اتعقدت خالص sorry sorry في التعبير اللي اقوله سامحوني وبسببه فاهمين انا عاوز اقول ايه بتحصل في حياتنا ولا لا يجي واحد كده يتخانق مع ربنا يقول له انت قفلتها ليه ما كانت سالكه لوحدها يعني يعني انت قاصد يا رب تغرقني ما ما طب طب قبل الخطوه دي كانت ارحم انا مشيت خطوتين اتعكت اكتر وماله مفيش رجعه خلاص كده باظت خالص الناس قعدت ومستنيه تاكل والدنيا ليلت ومش ممكن مش هيقدروا يقولوا لهم روحوا مس مستحيل ياكلوهم بقى هيا ابونا اتفضل اتفضل يا ابوي العفو تمام كده انا انا هتخيل ان احنا واحد من التلاميذ ومش هقدر الغي ان هم لسه بشر وابتدوا يقلقوا مش كده يعني حتى لو مشينا مع فكرة حازم ان هم واخدين على على الايمان الا ان التحدي زي او الموقف زيادة شوية فاكيد راجعين بقلق القلق احيانا يكون القلق هو بداية تذوق طعم الايمان يعني احنا في حياتنا قلق كتير قوي ساعات القلق ده لما يعدي وتكتشف انه ما كانش المفروض تقلق تبقى خبرة في حياتك في رصيدك الإيماني يعني تضيف إلى إيمانك إنك ياما قلقت وربنا ستر فالسعة بتاعة القلق أو السعة بتاعة الروقان بتزيد شوية المهم رجعوا فأخذ الأرغفة الخمسة أول مرة يمسكهم كأنه مرضاش يمسكهم يمكن غير لما إيه نستعط لما الناس يقعدوا نشتغل طب الوقت مش مهم الوقت مفيش مشكلة عندنا خمس أرغفة والسمكتين ورفع نظره نحو السماء الدنيا ضلمة وبعدين ده وقت واحنا هنصلي لسه يعني انا طبعا بتحامل على الموقف لكن يعني كان بالظبط على رأي المدام بتقول طب ما كان صلى واحنا بنوزع الناس مش كده رفع نظره الى السماء لما تكونوا بتتكلموا مع حد او واقفين مع حد وفجأة كده يبص لفوق يحصل ايه كل الناس هتبص لفوق مش كده يعني لو جربت كده تكون بتتكلم مع واحد ومره واحده رفع اصل هو ما قالهمش يلا نصلي ما قالهمش طب excuse me هصلي واخدين بالكم ده بتلقائيه لان السيد المسيح كان بيتصلي على طول او يعني كان هم شاربين منه الروح دي انه في اي وقت وفي اي موقف يلاقوه بيصلي عادي من غير مقدمات لانه كان العلاقه طبعا بينه وبين الاب لا تنفصل ودي خبره للخدام انك ما يبقاش ربنا بعيد عنك في المشاكل ولا في الخدمة لا الصلاة على طول فببساطة جدا وبسهولة جدا يرفع نظره للسماء مجرد ما يرفع نظره للسماء كل اللي حواليه بيبص فوق بيبص على اي السعادة وممكن يكونوا فكروا في ايه مين شاطر بقى يقولها ايوه برافو مراتي عرفتها المن لان هم هم شايفينه يعني قريب قوي لشخصية موسى أو يعني كبرهم موسى واخدين بالكم الفكرة؟ كبرهم موسى عشان كده هيجي في يوحنا على طول بعد الحادثة دي يقاولوا المسيح يساوموه يقولوا له بقى نقول لك إيه؟ آبائنا موسى اداهم المن تدينا أنت إيه؟ ويدخلوا في مساومة فابتدى يقول لهم لا أنا المن إيه؟ المن ده كلام فاضي سوري يعني المن ده كلوه ماتوا أنا أديكم حاجة ما تموتش لكن لما رفع نظري إلى السماء ممكن كلهم يكونوا حطوا أمالهم في المن وخاب أمالهم برضه لأن المن يحل المشكلة نسبيا على الأقل ينزل يغطي الألفات دي وخلاص كل واحد ياكل من اللي نزل على دماغه وخلاص لكن لا رفع نظره إلى السماء وبارك طب هو الواحد يبارك ازاي يبارك على اللي في ايده ولا بيبارك لفوق يعني ايه رفع نظره الى السماء وبارك بارك الله او شكر هي نفس المعنى كلمة بارك الله يعني يعني قال ربنا ليك ومنك البركه واخدين بالكم كلمة بارك الله مش واحد هيحط ايده على ربنا يباركه لا مقصود بيها ان انا ارجع كل البركة لله فمين اقول له انت اللي منك كل البركة اللي هي بنفس معنى الشكر تقريبا فاهمين ازاي فهنا رفع نظره الى السماء وبارك يعني بيقول للاب السماوي اشكرك او منك البركة او منك كل الخير ها مش وقتها دلوقتي ماشي طبعا السيد المسيح هو ربنا له كل المجد لكن هو بيعلمنا لان هو في نظرهم لسه معلم معلم فقدام عينيه هم عاوزهم يشربوا الصنعة نقوم احنا في القداس نرفع عينينا لفوق نقول يعني يا الذي بارك الآن أيضا بارك واخد بالك لكن هو بيشربهم الروح فعاوزهم كلهم يرفعوا عينيهم ويشكروا ربنا واحد بقى من التلاميذ هيفيض بيه بقى ويسقف يقول له ده بقى اللي ناقص كمان هنشكر دلوقتي يعني نصرخ يمكن لكن نشكر فاهمين اللي انا عاوز اقوله دي ازمه يعني الناس قعدت و15 ألف نسمة والدنيا ليلت ومفيش خط رجعة عملية يعني وقته كمان هتتغزل في الآب وتبارك وتشكر وتفرحوا طبعا هنا دي ليها معنى عميق جدا ها انه ايوه برافو انه اللي بيشكر ده بيشكر قبل الطلب ولا بعد ما الطلب يستجاب مفروض بعد مش كده مفروض الواحد يشكر ربنا لما ربنا يستجيبه المسيح بيعلمنا نشكر قبل ما يستجاب ودي بين قوسين برضو اسمها ايه ايمان يبقى اول فكرة في الايمان انك تقول حاضر على حاجة مش مقنعة مش منطقية بس ربنا قال كده يبقى حاضر وتبقى مصلحة هيتصرف ازاي مش مهم قدم اللي عندك وخلاص اتنين قول اشكرك يا رب حتى لو لسه ما حصلش حاجة لانه هيحصل بدل قلت اشكرك يا رب وشكرته يبقى لازم هيقول حاضر فهنا يقول رفع نظره نحو السماء وبارك طبعا في الاناجيل الثانيه يقول احيانا وشكر وهي الثلاثه اللي احنا خدناهم شكر وبارك وقدس وقسم بعد كده وكسر حصل حاجه عجيبه قوي اول ما بدا يكسر طبعا الواحد ما يقدرش يتخيلها ولا نقدر نعيشها لكن هي يعني حاجه عجيبه يعني انه ما بقتش بتخلص ما بقتش بتخلص ياخدوا ياخدوا من ايده ياخدوا من ايده ياخدوا من ايده ويشيلوا ويروحوا ويشيلوا ويروحوا وهو مش مش ما بيخلصش خلاص مجرد ما اتحطت في ايده خلي بالكم من السر عشان دي مقدمة للشرح الايمان بسر التناول دي مقدمة ده كل ده سيناريو كده بروفا لكن الاصل لسه جاي المهم لسه في يوحنا ستة بقى يبتدي بدي ويشرح بقى بالتفصيل التناول عشان يقول لنا بدل هتتحط في ايده الخبزة اللي طالعة من الارض الترابي ده وهيبص للسماء وهيستودعها الشكر والبركة وهيكسرها ما بقتش قربانة ما بقتش خبزة ما بقتش عيش عادي خرجت عن طبيعتها هنا خرجت عن طبيعتها وتكاثرت وتزايدت بشكل عجيب جدا لتعطي الناس حياة أرضية وفي الإفخارستية تعطي الناس حياة أبدية فهمتوا؟ نكمل فهنا يحصل ايه بقى كسر واعطى الارغفه للتلاميذ طب مش كان يصح بدل الناس قعدت وهم الناس اساسا متعلقين بالمسيح وتنظموا يلف يوزع بقى ليه ما لفش يوزع بنفسه ها تلاميذ يشاركوا ايه كمان ها نوع من النظام هو يدي البركه الكبيره اللي محدش يقدر عليها والتلاميذ يودعوا البركه وماله بقى لما واحد ياخد من ايد بطرس ويحس انه بياخد بركة من ايد بطرس البركة اللي من ايد بطرس بركته ها طيب فهمتوا الحكاية يعني كل كاهن وكل اسقف وكل واحد نبع البركة مش منه هي كلها بركة من ربنا عشان كده الطوائف التانية تنزعج ساعات لما تلاقي واحد عاوز يبوس ايد ابونا ولا ياخد بركة ابونا يا عم هو مين قال لك ان ابونا ده هو مصدر البركة لكن هو النظام كده هي البركة جاية من فوق من خلال التلاميذ عشان توصل للشعب النظام كده الإيمان كده اللي هو سر الكهنوت ها تامر برافو عليك برضو دي مربوطة بسر الإفخارستية إن اللي بيقوم بالتقديس هو المسيح نفسه عشان كده تلاحظوا إن أبونا يمشي إيديه على الشورية عشان يغير إيديه يقلب إيديه بإيدين المسيح قبل ما يمسك الذبيحة قبل ما يقول وشكر وبارك ليه خلاص بقى ما بقتش ايديه عشان تمشي الحكايه مظبوطه بقت ايدين المسيح وبقى اللي واقف ده اللي لابس ابيض ده هو المسيح مش مهم بقى ابونا مين خلاص اتلغى اتلغى خلاص مش مهم عيوبه ايه وخطاياه ايه كل ده مش مهم دي بقى عشان توصل للناس اصلا ماشي ها اكيد جعتوا ها حته انه بعينيهم شافوا خلي بالكم بقى من الحته دي بس شوية قدام عشان الوقت أعطى الأرغفة للتلاميذ والتلاميذ للجموع وشفنا التسلسل الكهنوتي ده وشفنا البركة ازاي بتتنقل وكلها محمولة على الإيمان على الإيمان فأكل الجميع وشبعوا أهي دي اللي ما كانش ممكن تحصل طيب السؤال بقى الغريب اللي بعد كده مين حس بالمعجزة أكتر ناس حست بالمعجزة مين الشعب حس لأنه است- استكترها يعني لكن لكن اللي اللي اللي ات- اتعصر في الموضوع مين تلاميذ واخدين بالكم الحته دي م- بالظبط كده هم يمكن في ناس من الشعب ملهية ومبسوطة في القعدة وهي يعني ربنا يبعت الأكل مين عارف يمكن ينزل من مش على بالهم ما سمعوش الحوار اللي دار بين التلاميذ والمسيح ما شافوش الخمس ترغفة اللي اتنقلت على ايديهم لايدين المسيح ما شافوش الشكر والبركة ورفع نظره ده واحد قاعد في آخر الجبل لكن اللي أكيد هيحسوا بالبركة وبالخبرة هم اللي بيخدموا خلي بالكم الحتة دي عشان أحمسكم تخدموا أكتر ماشي اللي بيخدم بيدوق بيدوق يمكن المخدوم ما يدوقش يمكن انت تلاقي مثلا المخدوم بتاعك ده ضايع وملوش حل وبعدين بصلواتك وتعبك تكتشف انه بقى حاجة تاني تبقى انت مش عارف تشكر ربنا ازاي وهو مش حاسس انه يعني اللي بيحصل في حياته ده غريب لكن انت حاسه معجزة لانك انت كنت كانت بالنسبة لك مشكلة ملهاش حل وأزمة كبيرة قوي وانت اللي صليت وانت اللي حطيت الامكانيات الضعيفة في ايدين المسيح وانت اللي صرخت وانت اللي امنت واتكلت فشفت بعينك عشان كده في في قصة عرس قنا الجليل تلاقوا تعبير دقيق قوي يقول يوحنا يوحنا اتنين يقول ايه ولم يعلم احد واما الخدام فعلموا يعني ايه المتكأ الشربات خلص ال- الخمرة خلصت فراحت العذراء تشفع المسيح قال لهم ايه املأوا الاجران ميه وبعدين قال لهم وزعوا طبعا وزع ميه خلي الناس تشخط فينا في يوم زي كده وزعوا لقوا الناس بتستطعم داقوا لقوا خمره فهم اللي راجعين مش مصدقين نفسهم لانهم حاطين بايديهم الميه لكن الناس مش دريانه فاهمين الفكره عشان كده خبره الخادم احلى من خبره المخدوم في المعجزه ها دي الخدمه دلوقتي تكريم للعدل ايوه بنا ال... عشان بس نجري لان لسه فاضل النص الثاني او خلاص بقى الربع الثاني عشان نكروته آه فاكل الجميع جميع وشبعوا طبعا انتوا غيرانين ورفعوا ما فضل من الكسر اثنتي عشر قف مملوء هنا برضو سؤال تاني ليه المسيح بعد كل ده يقول التلاميذ اجمعوا الكسر كان ممكن واحد منهم يقول له يعني اظن بقى انت يعني غلبتنا النهارده ليه ساعتين ايوه ساعتين بنرص الناس وساعتين بنوزع الاكل كمان هناخد ساعتين نلم ال... وايه لزومها ايوه يا دكتور باشمهندس برافو اولا يحسوا لما يجمعوا الكسر انه ده فاض وفاض كتير قوي ايه كمان ايوه مريم قالوش بأقل حاجة لأن زي ما شافوا الخمس ترغيفة أكلت 5000 يبقى الكسرة يمكن تجيب لها 500 ولا 1000 مش كده؟ لما تلاقي كسرة خادم كده خادم كسرة طب ما يمكن يجيب 500 مش لازم يجيب 1000 واخدين بالكم؟ لأن هم لازم يبقوا واعيين لقيمة ال- ال- الحاجات الصغيرة قوي أيوه اتفضل إن بركة ربنا تخلينا ما نستقلش بالإمكانيات بالعكس نبص لها بتقدير أكتر لأن يعني في واحد يقول لك يا ربنا أغناني ما يهتمش لا بالعكس مش عشان ربنا يقدر يجيب بسهولة قوي ما هو ممكن واحد منهم التلاميذ يقول له كتر خيرك بدل انت معانا نقعد نشيل قفف ليه ناخد حتة رغيف قد كده وتعمل اللي عملته وناكل ولا نشيل ولا نعمل فاهمين الفكرة لا شيل ايوه يا باشمهندس شيل قف طب ايه الزم ايوه يا دكتور انا جالنا انه عاوز يديهم معنى الفيض كمان الخير الزيادة لكن ليه التلاميذ يشيلوا ها ويزاد اه يعني اطلبوا اولا ملكوت الله هذه كلها تزاد لكم يعني ممكن تبقى تاخدوها اكتر ايوه ميري مظبوط اشاره ان هم اللي هيبقوا مسؤولين على التوزيع على طول ورا خالص ها ثواني يا دكتور ها اسكيزو الين ايوه برافو عليك ساعات الواحد بعد ما تعدي عليه خبرة حلوة ينسى او يشك لكن لما يتخلع كتفه لا هينسى ولا هيشك خلي بالكم المعنى ده لانه شالوا على ايديهم كل واحد قف وفضلوا ماشيين من الجبل لغايه البحر فطبعا ده مش وهم اللي هم فيه ده وده كله اساسه خمس ترغيف يعني القفه الواحده ما ما خمس ترغيف وما يجون ما يملوش قفه طبعا فاهمين الفكره دكتوره هايدي كنت هتقولي حاجه المتابعه كمان هنا متابعه والتذوق ال- ال- الدائم لعمل الله والإحساس الدائم بالمعجزة والخير اللي ملوش أول من آخر ده ها تمام ان هم يصبروا ويكملوا لان هم بقى ممكن يبقوا خلي بالكم من نفسيتهم في المرحلتين الاولين نفسيتهم هم بيرصوا الناس غالبا كانت مهزوزه جدا نفسيتهم هم بيوزعوا الاكل طايرين بقى طايرين ليه لان شايفين المعجزه وفي نفس الوقت بياكلوا الناس بايديهم فدي بالنسبة لواحد يعني بسيط زي بطرس ولا يعقوب ولا كده احنا بقينا بنصرف على الجموع واحنا اساسا يعني مش لاقيين ناكل لكن بقينا بنأكل بال 15000 نسر ما هي مش ضامنين دي عاوزة إيمان بقى لكن هم بقى ابتدوا يلاقوا الحكاية ما بتخلص لا ما هو الواحد لما يبتدي يذوق يذوق بإيمانه بيزيد المرة الثالثة يعني مرة قلق ومرة فرح ومرة إيه جهاد من غير لا قلق ولا فرح لكن مطلوب يتعبوا برضه لكن على الأقل التلاميذ دول استووا يوميها عشان بس ال- الشوط التاني بقى الشوط التاني قصير هن- هنمشي فيه بسرعة عشان تاكلوا أظن المجهود اللي عملوه جامد ولا لأ قاعدين كذا ساعة يسمعوا المسيح ماشي وبعدين بدأوا يرصوا الناس وبعدين يأكلوا الناس تخيلوا هيوزعوا على 15000 ناس وبعدين بيجمعوا الكسر ده تجميع الكسر لوحده مهمة صعبة جدا لأن الدنيا إيه؟ شفتوا الشغلانة بيجمعوا الكسر والدنيا ليل كمان يمكن في قمر بتاع لكن يعني الحكاية مش سهلة ونازلين شايلين القفف على المركب وبعدين نلاقي حاجة غريبة بقى وللوقت ألزم يسوع تلاميذه أن يدخلوا السفينة ويسبقوه إلى العبر حتى يصرف الجموع ليه ما قعدوش يصرفوا معاه الجموع ليه ألزمهم يدخلوا السفينة قال لهم يلا على السفينة قال له طب نقف معاك شوية لا يلا على السفينة أنا همشي الناس امشوا انتوا اسبقوني على السفينة وألزم دي تعبير جاي في الأناجيل كلها يعني هنا يبدو ان هم كانوا مش عاوزين يدخلوا السفينة فرحانين طبعا بالبهجة والجو ايوه يا دكتور ممكن قوي تكون انه مش عاوزين بقى التسقيف يعني المسيح خايف عليهم من التسقيف يعني ايه آه يا بطرس كتر خيرك ويتوهم بقى ان هو بقى خيره وخيرك ده ايه يعني انا اللي همشي الناس ده معنى ايه كمان طع ها رامي ايوه دي برافو عليك ده لسه في امتحان اصعب هم طبعا دلوقتي مبسوطين جدا وناسيين تعبهم وفرحانين قوي واكلوا الناس وحاجه عمرهم ما شافوها وهيحكوا على اللي بيوتهم وهيحكوا لكل جيرانهم وحاجه احلى من المن يعني ان يبقى خمس ترغيفه تاكل 5000 يعني مبسوطين جدا ومتكيفين وشايلين القفف ونازلين على السفينه ومش عارفين اللي مستنيهم ايوه فريد يمكن لو هو قدامهم السفينه مع التلاميذ الناس هتتظاهر ان هم هيمشوا وهو هياكل فهو احتفل بال- بالناس اه هو عاوز ياخد وقته مع الناس عارفين فعلا زي ايه ما سيدنا مثلا يقول لنا يعني دايما بعد الاجتماع او بعد القداس اقعد اقفوا مع الناس لانه ممكن تلاقي بقى واحد يقول صلي لي واحد يقول باركني واحد يقول فاهمين ازاي هو هياخد وقته مع الناس ماشي عشان الوقت ها ايوه الثانيه هتبان بقى قال لهم اسبقوني واسبقوني وبالحاح قال لهم اسبقوني صرف الجموع صعد الى الجبل منفردا ليصلي المرة دي طلع الجبل يصلي طبعا ده واضح ان السيد المسيح كان يومه دايما طويل فاهمين يعني ده وقت راحة بقى بعد وعظه بقى لكن هو لا وليه طلع الجبل منفردا ليصلي لان ولاد التلاميذ هيبقوا في محنة فما يقدرش ينام وهم في محنة ماشي في كل ضيقة هم تضايق هو زقهم للمشكلة زقهم ألزمهم قصدها مدبرها أيوة مدبرها مدبر الأزمة مدبر الأزمة لكن هو مش قاعد سلبي ولا قاعد بيتفرج لا هو مش مرتاح مع انه يقدر يتدخل ويحل المشاكل لكن هو بيشاركنا بالصلاة بيشاركنا بالصلاة يعني هو متألم معانا طب ما كان يدخل السفينة ويغرق معانا أحسن هنشوف بقى ليه لما صار المساء كان هناك وحده عمال يصر منفردا ووحده على الجبل لوحده وأما السفينة فكانت صارت في وسط البحر معذبة من